السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم وأن يمن علينا وعليكم في هذا الصباح وكل الصباح بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك ما زلنا مع كلام الرجل الموفق المبارك ابن القيم رحمة الله عليه وما زال يتكلم عن بعض الأمور التي يلقاها العبد ويستغلها الشيطان في وقوع الإنسان في فخ الذنوب والمعاصي فيتكلمنا أنه أن الإنسان المصر على الذنوب والمصر على البعد عن طريق علام الغيوب من الإشكالات اللي بيقع فيها إن هو كلما أصر على الذنب كلما مكن عدوه من أسلحة تضره وتحاصره فالإنسان كلما وقع في الذنب كأنه إدى الشيطان وأعطى الشيطان الأسلحة اللي يؤذي بيها وحكى لنا ابن القيم رحمة الله عليه إزاي إن الشيطان بيؤذ أتباعه أذى وإزاي بيحط بيضع عليهم الخطة اللي تحاصر القلب فمن ضمن الحاجات ومن ضمن الخطة اللي بيقولها يقول ثم امنعوا ثغر الأذن يعني الشيطان بيقول لأتباعه إزاي يتعاملوا مع الإنسان بيقول لهم إيه ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر تاني يقول امنعوا الشيطان بيقول لأتباعه حصروا الإنسان الصالح ده وامنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر فاجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل بيقول لهم خليكم إيه مركزين وقفوا على بوابة الودن بوابة الأذن وتعملوا إيه مع الأذن دي ما تخليش يدخل فيها ما يفسد عليكم الأمر إيه اللي هيفسد عليكم الأمر مجلس من مجالس العلم مجلس وعظ مجلس تذكير فيجي الشيطان يقول لهم ايه اوعوا تدخلوا ابدا او تسمحوا بدخول ابدا هذه الاذن شيء ينفعه فركز كده شوف ودنه اخبارها ايه هل بيحضر يسمع درس طب هو دلوقتي هيحضر يسمع درس شوش عليه والغوا سبحان الله لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ده كلام الذين كفروا كان ده أحد أدوارهم أحد أدوارهم إن هم كانوا مركزين جدا إن الناس ما تسمعش الوحي كان ده من ضمن الحاجات اللي الشيطان مخلي كفار كتير يقعوا فيه ليه عشان هو عارف كويس جدا لو هم سمعوا الكلام ده وسمعوا الوحي لا هيبقى في مشكلة كبيرة جدا طب ايه هي المشكلة ان الاذن ستسمع الوحي طب الحل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فخلي بالكم طيب مجاهد بيقول لنا في الآية ديت لما القرآن أعجز الكفار مش عارفين يقفوا قدامه وإن القرآن الجمال ده مش عارفين يردوا عليه قال مجاهد قالوا إيه لأنفسهم والغوا فيه أي إيه بالمكاء والتصفيق والتخليط يا ربي بالمكاء والتصفيق يعني قاعدين يسقفوا ويصفروا ويغنوا والضحاك بيقول لنا أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول اعمل شوشرة اعمل شوشرة كده عارفين لما بتلاقي بعض ال- البرامج الليلية وعاملين استضافة لحد وبتاع مش ح... ما تشويش ما عشان ما يعرفش ايه يقول واول ما يحسوا كده ان هو خلاص قال كلام جميل وممكن يأثر في السامعين آه، ومعانا مداخلة من آه، النرويج الأستاذة ميسة اتفضلي يا أستاذة ميسة قول أستاذة ميسة تروح مدخلك في حتة تانية خالص ومش عارف والغوا فيه سبحان الله فده كانت الوصية اللي بينهم وبين بعض ال- اللغو ده اللي هو ال- الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه هو عاوز يعمل تشويش عارفين كده عما الإذاعة بيحصل فيها تشويش فما بتلقطش هو عاوز إن قلبك لا يلتقط كلام محمد ولا كلام الوحي والغوا فيه سبحان الله ولذلك آه، آه، كان ال- العرب أو الكفار يعني كان أحيانا آه، يجيبوا بعض الجاريات تغني ليه ما هم مش عاوزين آه، حد يسمع كلام الوحي لأن آه، لو سمعوا كلام الوحي ده هيبقى فيه خطر شديد جدا جدا يقول لك لا كده احنا كده الدنيا هتروح هتروح منهم ولذلك كان أحيانا يجيبوا الجارية وكان آه، بعضهم كان بيسافر مخصوص يتعلم نسأل الله العفو والعافية الغناء حتى يفسد حتى يفسد سبحان الله على المؤمنين السماع ولذلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك مجاهد يقول الغناء والمزامير خلي فيه شوشرة عشان كده لما قرأ ابن مسعود ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات يحلف ويقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب سبحان الله ده ابن مسعود اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك لو أنت بتحبه وأكيد طبعا يمتلئ قلبك حبا له كان يقول عليكم بوصايا ابن أم عبد ما حدثكم به فصدقوه هو اللي قايل لنا كده كان النضر بن الحارس ده واحد من الناس التقال راح اشترى كتب الأعاجم أصل هو طبعا آه، لا هو عاوز علوم إنسانية وعلوم اجتماعية وعلوم آه، هندية وأي حاجة فيها إيه عموم بعيد عن الوحي آه، هو كده سبحان الله القلب إذا خرب تجده لا يقع ولا يلتقط إلا هذا واحد آه، يدخل معرض الكتاب زادوا في معرض الكتاب كل الكتب البعيدة عن الوحي روايات بعيدة عن الوحي م- ك- آه، كتب ع- في النف... كل شوية تلاقي وصايا يا شيخ عاوزين كتب في النفسية عاوزين كتب في ال- آه، آه، الاجتماع في العلاقات في الأسر في مش عارف ايه الكلام ده كله آه، لو دلتهم على كتاب حسوا ان الكتاب ده بتاع حد من اهل الاستقامة ما يروحوش ليه آه، دلتهم على كتاب حد مرتبط بالوحي ما يروحوش ليه سبحان الله في ناس كده إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون هو عاوز حاجة عليها ختم الغربي حاجة مكتوبة بعيون زرقاء فالنضر بن الحارس ده اشترى كتب العاجم بتاعت رستم واسفنديار وكان يجلس بمكة فإذا قالت قريش إن محمد قال كذا ضحك منهم وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول لهم بقى حديثي هذا أحسن من أحاديث محمد وكان بيشتري المغنيات ولا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى آه، جارية يقول لها إيه بقى أطعميه وأسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه يا عم سيبك بقى اصل بصوا يا جماعة- يا جماعه هو الشيطان واحد خلي بالكم الشيطان واحد ومداخل الش- الانسان واحده ولذلك دايما ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا آه، في فهم الوحي وفهم التطور الاسلام يا جماعه آه، بيغير الانسان وبيديله مفاتيح التغيير الاسلام ما بيتحكمش في حضارتك يعني الاسلام مش جاي يقول لك ايه تركب ايه وما تركبش ايه لا هو الاسلام بيديك اسس تنفع في كل الحياه والله انت بقى في بيت في ناطحات السحاب بيت في الصحراء الاسلام لا يتدخل انت تبقى في الناطحات او في الخيم لان ال- إن الم- الحاجات ال- عالم الافكار وعالم عالم التفكير عالم الافكار وعالم النفوس هو واحد النقطة دي مهمة جدا أرجو بس ربنا يلهمني التوفيق وأعرف أعبر عنها عالم الأفكار وعالم النفوس هو واحد والأرواح واحد فمداخل العطب ومداخل الفلاح واحدة الشيطان طريقه واحد واخدين بال حضراتكم الشيطان هو طريقه واحد فزمان كان بيطلع لك النضر بن الحارس ويظبط الناس بالأغاني والكلام ده كله ده باليومين دول ما هو كان زمان ما كانش فيه مواقع تواصل ما كانش فيه شاشات ما كانش فيه كذا ما كانش فيه موبايلات ما كانش فيه كذا الشيطان مش فارق معاه انت في ايدك موبايل ولا في ايدك كتاب لاسفنديار ولا جنبك جارية هو عارف اج- ال- الانسان هنخش له منين بقى ندخل له ازاي واخدين بالكم ايه نقاط الضعف فنقاط الضعف في التفكير ونقاط الضعف في الروح والحاجات اللي تقوي الروح أو تضعف الروح هي واحدة مهما اختلف الزمان والمكان هي حاجات واحدة ماشي تروح بقى تسكن في أمريكا تسكن في بلجيكا تسكن في مزيكا في الآخر خالص أي إيكة الشيطان معاك فيها هو عارف كويس أوي صورك وعارف الموضوع فين النقطة دي مهمة جدا جدا جدا ف كان النضر بن الحارس أول ما يعرف إن في واحد هيسلم ما يسيبوش يروح باعت له واحدة مغنية أو المغنية دي ممكن تروح تغني فين؟ في الميدان والنهاردة ممكن تجيلك على إيه؟ في تيك توك ممكن تجيلك في مقطع ممكن تجيلك حاجة على الفيس المهم هيبعتها لك ويقول لك click here خلاص وممكن وهو وهي بتغني يجيب لك واحد ملتحي بتتريق عليه او يجيب لك ناس مقطع بيتريق على حد من النقاب بس هو مين اللي عمل ده ما هو النضر بن الحارس بعت لك المقطع ده حقيقة مش النضر بن الحارس الشيطان استعمل النضر بن الحارس في القديم واستح... واستعمل مين النهاردة برضه نضر صغير كده استعمله اليومين دول فكلهم جنود الشيطان وأنت المستهدف فمش هيفرق معاه ان يبعتها لك تغني في قاعة وانت تروح او ان هي تيجي يعمل لك آه، حفلة تخرج في الجامعة وخلي بالك ما ال- آه، النضر بن الحارس برضه هو اللي حاطط السيستم هتلاقي كده نضر بن الحارس بيقول لك ازاي نحتفل بالايه بال... بت... نتخرج ازاي وهيجيب لك واحده برضه في المسرح وهيجيب لك مش عارف ايه هتروح الساحل هتلاقي النضر بن الحارس هتفتح مواقع التواصل هتلاقي النضر بن الحارس نفس الفكره ليه لأن الحقيقة هي مش ملهاش علاقة بالنضر هي لها علاقة بمين؟ بمن أبى السجود لأبيك ويتمنى السعير لك اللي درسك كويس أوي واللي ربنا سبحانه وتعالى حذرك منه ومكنك إزاي تتحصن منه فكان النضر بيشتري المغنيات ومجرد ما يعرف إن في حد هيسلم بعت له واحدة قال لها إيه أطعميه وأسقيه وغنيه كأنه بيقول حصريه خليه وبعدين بقى قولي له هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه شوف بقى تروح تقاتل بقى وبتاع والبسي الحجاب وبتاع طب والقصه ديت مين اللي هيعملها ومش عارف السبسبه دي مين اللي هيعملها والرقص ده واللبس ده والهزار ده والضحك ده وبعدين وسيبكوا منه وبعدين انت اللي محضرك النهارده على فكره هو يعني اصلا الدرس ده مش بتاعك ده هو بيتكلم مع الناس التقيله قوي وبيتكلم مع الناس طلبه العلم انت مش طلبه علم على فكره انت حاضره ليه الدرس ده شوف الكلام ابن القيم تقيل ازاي مش هتفهميه على فكره صعب صعب صعب صعب قومي قومي قومي سبحان الله فإذا وراك آه وذلك آه أهل التفسير يقول أن هذه الآية بتاعت والغوا فيه أو من الناس من يشتري أنها نزلت في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل لازم إن يشوش عليك ولذلك يا جماعة الناس الرايقة الصادقة اللي ما بيدندوش يعافر مع نفسه هو عارف كويس أوي أوي إن الغناء كلام الرحمن وكلام الشيطان لا يجتمعان في قلب متبع للعدنان مستحيل مستحيل يقول لك أنا بقرأ وردي وبسمع أغاني أو أنت بتضحك على نفسك الشيطان وصلك مرحلة إنك وأنت بتفتح المصحف عما تقرأ السطور دي إنك بتقرأ وردك لا أنت بتقرأ كلام قراءة الورد دي حاجة تانية روح سال الناس اللي جربت يعني ايه ورد ورد دي يعني سقيا الروح بيقوم يحس إن قلبه زي واحدة كده والدتها عاملة كباب حلة وال... والحلل متبهدله وبقايا بقى الايه الاكل والسمنه وكده فتروح عامله ايه رشه ميه كده ايه من بره فتقول إيه على فكره يا امي غسلتها فتيجي والدتها تبص يا بنتي فين الغسيل لكن في فرق اللي بتستعمل بقى مزيل الدهون وتستعمل الصابون وتستعمل مش عارف ايه والمنظفات دي والدتها تخش تلاقي حاجه حاجه تانية خالص فاوعى تكون فاكر ان لحسه الميه دي اللي انت بتعملها آه ان ديت آه، قراءته لا الاغاني عامله الجلخ بتاع ايه بقايا السمنه ده عامله لك الطبقه دي فما فيش لمعان هتعرف امتى بقى تعال اعمل بقى اكل على الصينيه اللي انت قلبتها دي وعلى الحلل اللي انت ايه ضحكت على نفسك فيها ولا قدم للناس تلاقي الناس مش عايزه تاكل قرفانه وانت مش عارف هم قرفانين ليه مش ما فيجي يقول لك ما أصل ده الناس دي مش نظيفه وبعدين بقى طب لو كلت وغمرت وقفلت عينك وقفلت انفك وما شمتش اي حاجه بطنك هتتدربك ليه يقول لك يا عم ده ده واكل آه، لحمه ضاني من شهر وكال عليها على البتاع ده عشر مرات وكل مرة ايه بيشطف كده بالمية ده حتى ما حطش حتى تراب ودعك وكده وشايل الحاجة فهو ده ده لو انا سلمت اصلا انك بتقرأ وردك وبتقرأ قرآن مستحيل مستحيل كلام ال ال ال الوحي لو دخل القلب لابد ان يطرد منه كل ما سواه ما, ما القلب ما يستحملش ما يستحملش انه يشوف النور ويطفيه يطفيه لان ال- الفطر مقبو... فطرت على كده فطرت انك ما تعرفش تمشي في الضلمه فقلبك ده ضلمه ينوره الوحي ويطفئه امثال الغناء فما ينفعش ولذلك يا جماعه اللي اللي اللي اصل الغناء ده برضه هو مش معصيه على فكره بمعنى مش مسألة حرام لا اقصد مش معصيه لو يعني إيه، مش يعني مفيش واحد بيقول لك انا بعمل كل حاجه بس عندي بس مشكله في الغناء لا انت عندك مشاكل كتير منها الغناء لا والله انا ما بعملش اي ذنب الا الغناء يا حبيب قلبي الغناء ده عرض لامراض جوه الغناء ده ده, ده سكه زي واحد مثلا يقول لك ايه آه، هو عم بيجي يشرب ميه بيدخل على قهوه ايه قهوه ناس بيشربوا حشيش وكلها ما هو ماشي فبي... فانا بقول له ايه يعني مثلا كنت عطشان هعمل ايه والله يعني ابتليت وانا ماشي في الطريق فاضطريت انزل فبشرب ميه ايه دايما كل ما اجي اشرب ميه بشرب من القهوه دي فانا بقول له ايه الموضوع دلوقتي مش في الصحبه الوحشه هو واضح ان انت في طريق فيه حشاشين كتير واخدين بالكم واضح ان انت في طريق مليان ناس مش كويسه عشان كل عما بتعطش بتلاقي يعني يعني مثلا يا اخي مره ما فيش مره عطشت لقيت جامع فنزلت شربت منه مش مره عطشت كده لقيت سوبر ماركت نزلت اشتريت ميه لا كل عما يعطش فيلاقي ايه اللي يمينه وشماله قهوه وناس قاعدين بيشربوا بانجو فيروح شارب معاهم يشرب ميه يقول لهم بس معلش ما عندكم ميه هو ما بيشربش البانجو والحشيش بس عاوز ايه ميه فاحنا بنيجي نقول له ايه القصه مش مجرد شرب الميه ولا انك دخلت في المكان الوحش ده لا هو واضح ان حضرتك ماشي في طريق مش سالك واضح انك محتاج تغير الطريق واخدين بالكم القصص القصص دي مهمة قوي ادراكها فنرجع لكلام ابن القيم نعمل لكم ايه بقى هو ابن القيم اللي بي... اللي اللي بيسحبنا السحبة الجامدة دي فابن القيم رحمة الله عليه بيقول إن الشيطان يتكلم مع جنود إزاي يوقفوا الإنسان فبيقول إن يبدأ يقول له احفظوا امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منها أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر فاجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل ايه هو الباطل الباطل غناء ايه هو الباطل ان يسمع ناس مخالفه اهل بدع قاعد امال يسمع لي يقول لك انا بحب النبي طيب بتعمل ايه بقى قاعد امال يسمع ناس ناس كلها نسال الله العفو والعافيه مفيش واحد منهم يعني انا سبحان الله وقع في ايدي مقطع واحد بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللي حواليه الله الله الله ومش عارف تحس ان زي متكهربين كلهم ادور على حديث واحد صحيح احس ان هو بيحضر من من كتب ابن الجوزي للموضوعات يا عم انت بتجيب الكلام ده منين يا جماعه ليس منكم رجل رشيد يا جماعه اللي قاعدين دول يا جماعه الخير يا ابني شغل الدماغ اللي ربنا اداها لك دي سبحان الله والقعده حلوه وطالما احنا قاعدين والعمه خضره وقاعدين في فيلا خضره والدنيا جميله ودين مندوع منزوع الدسم اصلا بصوا يا جماعه في ناس بتحب الدين اللي ما فيهوش تكاليف الدين اللي مش يقول لي حرام وحلال الدين اللي ما هدفعش فيه فلوس ما ادفعش فيه يعني مجاهده للنفوس في ناس بتستمتع بالدين ده على فكره في ناس كتير بيبقى نفسهم في دين منزوع الدسم عاوزين عاوزين اسد مقطقط عاوزين قطه ما بتخربش واخدين بالكم فهو ايه بقى هو حاجه ما, ما فيهاش دفع هدفع ايه عادي جدا ما فيهاش اي حاجه تخليني ادفع فاتوره بس ايه ما فيش مشكله مش انت عاوز اسلام يا عم نديك اسلام نديك اسلام منزوع منه كل ما يجعله عزيز يديك اسلام ما بيخربش اسلام مرضي عنه على فكره في اسلام مرضي عنه هم مش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد احنا عاوزين نتفق اتفاق تعبد الهنا سنه الهتنا سنه ونعبد الهك سنه احنا ما عندناش مشكله على فكره احنا ممكن نشتغل معاك سنه وابو جهل يصلي ويطوف والدنيا تبقى روقان يعني واخدين بالكم فدي عروض اتعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم واخدين بالكم فما عندهمش مشكلة خالص خالص خالص انك ايه وعلى فكرة في ناس كتير عم بتتكلم في مدرسة مشهورة جدا وهتلاقوها ممكن ليها في كل أماكن بينزلوها وفي كل دول العالم ويتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعارض وكل حاجة بشرط يكلم لك على محمد الجميل محمد المحبة محمد الإنسان لكن محمد المجاهد محمد الآمر بالمعروف محمد ال- المعتز بربه محمد ال- المتبرئ من الشرك وأهله لا ما يعرضلكش المنهج الصورة دي واخدين بالكم في ناس عندها كان زمان في ناس ما بتعرفش محمد إلا محمد الغزوات صلى الله عليه وسلم محمد الغزوات والقتال وكده فتروح ناس رد عليهم يعمل لك ايه محمد الانسان شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع القطه شوف النبي مع الجمل شوف النبي مع الفقراء طب ما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم مع الشرك وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم في امره بالمعروف وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم شرع الله واقامه حدود الله واقامه الشريعه لا لا لا لا, لا. عايزين محمد الانسان اه فعلى فكره فالغرب ما عندهمش مشكله مع محمد الانسان ما عندهم مشكله مع محمد عبد آه، ذي الإكرام محمد عبد الجميل وعبد المحسن ما عندهمش مشكلة مع محمد ده لكن عندهم محمد مين عندهم مشكلة مع محمد عبد القهار محمد عبد العزيز محمد عبد ال- آه، عبد الحكم محمد اللي بيقول ألا له الخلق والأمر محمد اللي بيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله ومش عاوزين الكلام ده يسمعوه عن محمد ده واخدين بالكم هو عايزين ايه آه الكلام البسيط الهادي زي ما في كتير من النساء عاوزين يسمعوا عن محمد مين محمد اللي بيتكلم آه اتقوا الله في النساء محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم فين رفقا بالقوارير لكن محمد اللي, اللي نزلت عليه آيات القوامة محمد صلى الله عليه وسلم اللي نزلت عليه آيات التعدد أو في واحد قال لك لكن محمد التعدد لا غالبا ده يكون راجل أو أخت غير متزوجة ف تلاقي إن ناس كتير اه عشان كده يا جماعة المنهجية العضين دي التفكير العضيني ده ده تفكير ذمه الله سبحانه وتعالى ده تفكير مرعب التفكير ده اللي بيقطع ياخد من الدين على ما هواه لا ما يريد مولاه هو عاوز الدين اللي هو ايه آه نقطعها جعلوا القرآن عضين عضين دي يعني بياخد بمزاجه ويسيب بمزاجه حتة ويسيب حتة كان الرد ايه ليه- ايه الآية اللي بعد عضين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون طب أعمل إيه؟ أسكت فاصدع بما تؤمر إن شوف عشان كده ادخلوا في الإيه؟ في السلم كافة يعني ادخل في الإسلام كله ولذلك لن يستقيم عبد حتى يحيط بهذا الدين من جميع جوانبه مش شرط ت- تقدر أنا ممكن في حاجات تفوتني بس اهم حاجه تكون مؤمن بجميع جوانبه وان الدين يكون انت التصور الشامل عندك الكلام ده مهم جدا عشان في مدرسه بتقول لك ان دي قشور يجي يقول لك النقاب ده قشور الحجاب ده قشور اللحيه دي قشور السنه دي قشور وهل محمد يأتي بالقشور ثم هل أنت تقبل أن تشتري شيئا يعني لو قلنا سلمنا جدلا الموز ليه قشر صح والبرتقال له قشر والأكياس اللي أنت بتشتريها كيس الشوكولاتة ولا كيس كدمة الحاجات دي لها إيه ليها إيه ليها أك... ليها إيه حاجات ينفع تشتري الموز بدون قشر تروح كده تقول لواحد بعد اذنك آه، كيلو الموز بكام يقول لك ب 15 فيروح وزنه لك كده ويروح شايل القشر كده ويروح حاططه لك في كفه كده ويقول لك ايه بتاع فيك تقول له انت بتعمل ايه يقول لك ايه يا عم الحاج انا مش هديك الموز هتعمل ايه بالقشره انت كده كده هترميها ما انت بعد ما هترميها هتوسخ البيئه ومش البيئه فانا بساعدك وبعدين يا سيدي انت زعلان ليه ده انا كترت لك في الايه في ال- في اللباب ما انا عم شلت القشور زودت لك الوزن هتقول له ايه طل الله عليك دعني أقبل ما بين عينيك يا لك من تاجر أمين نسأل الله أن يكثر من سوادك ولا هتقوله يكثر بالسين من سوادك صح فالنقطة دي مهمة جدا وهل الحكيم سبحانه وتعالى العليم الخبير يشرع القشور يشرع ما لي- ما ل- ما ليس له آه، قيمة أنت تحسبه هينا وهو عند الله عظيم طالما الرب العلي أمر يبقى هذا الأمر علي عشان كده أنا بقول سبحان ربي الأعلى وكل ما يأتي منه أعلى تتعامل كده انك تقول سبحان ربي العظيم في الركوع او تقول سبحان الله 33 مرة التشريع ده ان غابت عنك الحكمة لابد انك تدرك ان ثم تشريع اعلى في الموضوع ده بعض الناس يقول لك ايه طب ليه ما نقولش 34 او 35 او 36 هديك مثال يتضح به الحال ان شاء الله لو رحت للدكتور وقال لك انت هتاخد الجرعه دي تاخد ثلاث حبوب في الفطار والعشاء بس فانت قلت ايه بقول لك يا امي انا حاسس ان انا تعبان شويه ما تديني سبعه سبعه بالليل سبعه الصبح وعشرة بالليل ايه اللي هيحصل لك ايه اللي ممكن يحصل جيت بتاخد علبة الدواء ولا الكحة فشربت معلقة الصبح ومعلقة بالليل فقلت إيه، والله أنا بدأت أتحسن طب ما أشرب الإزازة بيروح شارب نص الإزازة يقول لك ده رخيصة يا عم هتفرق معانا إيه إيه اللي يحصل له آه يقول لك لأنه خالف أمر الحكيم يقصده الطبيب لأن الطبيب فاهم ويعرف حالك فاداك اللي يجيب معاك فالأذكار احنا بنتعبد ليها ان العدد ده مطلوب ما فيهوش نتش تجيش كده تقول والله انا شايف انت من امتى بتشوف اصلا ينفعش ترى مع الامور الشرعيه خلاص انتهى هنا تقف تقف عند العدد ده تقف عند العدد ده انا مره في واحد من الايام كنت مره بصلي وفي ناس كده انتوا عارفين في شخصيات كده عم يقابلك في الشارع ين- ين- ينكشك مجرد ما يشوفك انك من اهل الاستقامه كده خاصه لو من قرايبك ولا بتاع يشوفوك منتقبه كده وبتاع تلاقي عمك كده يروح ايه يخربش فيك ايه حبه كده عارفين آه، آه، خلونا نجاوب السؤال ده لان السؤال ده بينتشر عند ليه عند بعض الناس اللي احنا جبنا لما احنا اليوم هل الصلاه على النبي تغني عن باقي التسابيح لو كانت تغني لكان اول من آه، ظفر بها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا جماعة احنا مش هنروح لربنا بدماغنا أو أنت عاوز تروح لربنا بدماغك أنت الله سبحانه وتعالى قال لك الطريق منين انت تقول له لا بس في طريق كده انا عاوز ايه هجي لك منه طريق الج- انا عارف الجنه الجنه ممكن اخشها من ورا يا حبيبي الجنه الطريق اهو لا لا انا ه- هعمل وح... هعمل لقطه جديده هعمل نفق انا من تحت انزل بقى يمكن تلاقي الدارك الاسفل عارفين آه، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره قال له ايه ها قال له ايه قال له انا اكثر منك مالا صح قال له انا اكثر منك مالا واعز نفرا يعني الراجل فاقد الجنتين ده ابتلي بالراجل صاحب الجنتين فاقد الجنتين عادي قاعد- اتنين قاعدين مع بعض انت تخيل كده ان في اتنين قاعدين مع بعض في امان الله اصحاب راكبين العربيه بياكلوا في مطعم وهما بيتكلموا كده راح قايل له ايه على فكره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ايه يا عم وحد ربك ايه اللي حصل احنا كنا قاعدين بنهزر وبنتكلم وماشيين مع بعض او انت ايه اللي سخنك كده انت في حد ضايقك على فكره انا اكثر منك مالا واعز نفرا غريب قوي الشخصيات دي في شخصيات كده كتير فالمهم في واحد في يوم من الايام شافني مره فقال لي ايه اول ما شافني و- وانا بقول الاذكار كده في المسجد فقال لي ما شاء الله انت فلان ابن فلان قلت له آه. قال لي ما شاء الله انت ملتزم وبتاع آه. آه، ما حكم قول سيدنا في الاذان يا عم ايه الاختبارات بتاعت الجماعه اياهم دي يا عم احنا بنقول الاذكار الله يهديك فانا بقول له آه، انت تقصد يعني على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اه قلت له طبعا سيد الكل فراح ضحك كده قال لي يعني عادي اللي انا اقولها في الاذان قلت له هو انت عاوز تقولها فين فقال لي هقولها اشهد ان سيدنا محمد رسول الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد قلت له طب ما نمسك الاولى الاول قال لي ايه الاولى نقول له نتكلم عن ربنا قال لي ازاي قلت له احنا هنقول ايه اشهد ان لا اله الا قال لي الله قلت له لا مش هنقول الله هنقول الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز وقلت له الاسماء قلت له ايه المشكله فبص لي قال لي لا ما ينفعش قلت له ليه مش ربنا هو الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار فقال لي لا قلت له وليه نقول اشهد وبعدين ليه بنقول سيدنا ما نقول واشهد ان اولا حاجه اشهد واوقن واعلم ان محمد سيدنا وعظيمنا وامامنا وقدوتنا قلت له ان شاء الله بقى ممكن نخلص الاذان ده على بعد السنه الجايه عقبال ما الظهر ياذن نكون خد دخلنا في العشاء فده انه يضحك وبتاع وقال لي بس برضه سيدنا ما فيهاش حاجه هي عنزه ولو طارت واخدين بالكم فهي في شخصيات كده في شخصيات هو إيه، سبحان الله الشيطان يروح داخل له في حته كده يقول له إيه، إيه، لازم تزود ليه هو محمد صلى الله عليه وسلم فاته حاجه من الدين انت حط التاتش بتاعك محمد صلى الله عليه وسلم لما بلغ الدين مش ب- يعني كان ما- ما- ما ظبطش موضوع سيدنا دي كانت هتقربنا آه، في الاذان فهو ما قالهاش فانت زود زود وابو بكر وعمر وكده كان عندهم ايه برضه ايه الحته دي ما كانتش مظبوطه زودها انت عشان كده الناس اللي بتزود دي مشكلتها فين حتى لو ادعى ان نيته صال- صالحه لو نيته صالحه لقدم محمد وهدي محمد في قلبه على كلامه الراجل الناس ديت لازم تتعب يتعبدوا الى الله سبحانه وتعالى وكلنا كمسلمين نتعبد كالبلاتي اي حاجه تيجي في قلبك او تيجي في عقلك من الحاجات ديت بتقول كده لنفسك لو كان خيرا لسبقنا لسبقونا اليه لو كان خيرا لسبقونا اليه شوفوا انا قاعد امال اتكلم فين وفي ناس مشغوله امال تسالني اسئله تانية ليه بيسالوني اسئله تانية هيعرفوا دلوقتي واحنا بنقرا كلام ابن القيم ايه السبب بالظبط يقول ابن القيم ان الشيطان يقول ايه لاتباعه ثم امنعوا صغر الاذن ان يدخل منه ما يفسد عليكم الامر فاجتهدوا الا يدخل منه الا الباطل الباطل بدعه الباطل آه، آه، كلام تشويش على الحق كلام دنيوي او متهوكون فيها يا ابن الخطاب عارفين ال- الجمله دي النبي صلى الله عليه وسلم لقى ابن الخ- عمر بن الخطاب بيقرا في كتب قال له يا ابن الخطاب انت ايه اللي انت واقع فيه ده زي النهارده كده آه ما لا ما تمسكيش حاجه فيها شر حتى تلاقي في واحده او واحد ربنا من عليه بألم جميل خلاص تلاقيه مش وراه اللي قاعد امال يكتب ايه روايات وبتاع يا ابني انت فين من الوحي انت فين من الوحي لماذا صرفت عن الوحي ما تشوف الكبار اللي كان معاهم ألم سيال زي ابن القيم وكده ما ابن القيم تشوفوا الكلام العذب بتاعه بس حطه فين حاجة تجيبك في الوحي انت ليه مست... بلاش تستغ... تستثمر موهبتك فيما يريده الناس هو ده هو الناس عاوزة كده آه، اليومين دول كله بيألف يعني ليه ما ألفش يجي المعرض وما قال- ما نزلش كتاب وكتابين وثلاثة وخلاص اه يلا بسم الله بعض الناس يبقى فاكر عشان هو متحدث كويس ولا بيقول كلمتين ولا فتح ليه في الإلقاء ولا يوتيوبر وبتاع يبقى لازم كل معرض ينزل كتب وغلابة بقى كتير شباب كتير من اللي تحت التلاتين منبهر ويروح تش- يشتري الكتاب و... ويعمل له اعلان وبتاع ولا توقيع وغلابه ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم لا تعظموا من لا يستحق التعظيم آه، فيقول ابن القيم فاجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل فإنه خفيف على النفس ابن القيم بيحكي لنا إن الشيطان بيقول إيه لأتباعه الش- يا جماعة الباطل خفيف على النفس تستحليه وتستجمله وتخيروا أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب الجماعة الدكاترة الجماعة اللي بيعملوا دواء صيادلة يقول لك ايه دواء الاطفال عاوزين نحط مكسبات طعم كده عليه نحط coating كده معين ليه عشان الواحد لما يجي ياخد الدواء ما يحس بطعم مسكر لكن هو من جواه مر واول ما يدخل بقى الانزيمات بقى تحلل الحاجات دي ويبدا يدخل ينسى الفراوله ويحصل الفرو جوه بقى سبحان الله يقول هو برضه نفس الكلام ولو قال لك علمانيه ولو قال لك احنا ضد الوحي ما ه- مش حلو امال ايه حط الكوتنج بتاعها احنا كده بنطالب بحقوق ال- مش عارف ايه احنا بنعمل كذا اديها واحده بقى ايه تغطيه كده وتخيروا اعذب الالفاظ واسحرها للالباب وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا هي النفوس بتحب كده والقوا الكلمه اديله كده الطعم لعله ايه يقع ويكون طعم ليك بعد كده وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها يعني خليه كده يسمع أول لقطة لقيته كده بيهتز اديله اللي بعدها ما تسيبوش اضرب على الحديد وهو سخن ابعت رسالة لا لقتها كده يكتب الآن وبعدين يمتنع يكتب الآن وبعدين يمتنع يكتب الآن ويمتنع يلا اخبط قبل ما زوجها يجي الحق اخبط كمان واحدة فزجوه بأخواتها وكلما صادفتم منه استحسان شيء فألهجوه له, فألجو فألهجوه له بذكره وإياكم أن يدخل من هذا الصغر من هذا الصغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله أو كلام النصحاء صلى الله عليه وسلم يقول كلما صادفتم منه استحسان شيء أول ما تلاقيه كده بدأ يحب بحاجة وبتاع آه من الحاجات دي ولعها بقى فالهجوه له بذكره وإياكم شوف التنبيه اوعوا يدخل شيء من صغر كلام الله طب هنعمل ايه ده لازم يصلي الجمعة يصلي الجمعة خليه ينزل متأخر قول له الشيخ بيطول وخلي بالك اللي هيخطب النهارده ده فلان الملتحي ده بيطول جدا اولا مش من الاول على فكره مش معاه رخصه اصلا مش معاه اذن انه يخطب لا ما تنزلش تصلي دلوقتي اقول لك انزل على الاقامه يا عم انزل على الاقامه يا عم امك اصلا بتقول لك هتعيش وانت إيه؟ روح هات العيش يلا روح هات عيش واياكم ان يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله او كلام رسول الله او كلام النصحاء طب فان غلبتم على ذلك لو الكلام ده غلبكم وسمع ودخل من ذلك شيء كان راكب تاكس فسمع العجمي بيقرأ سورة النمل فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره اوعى يفهم اوعوا تخلوه يبدأ يتفكر اشغله خلاص خليه يرن عليه خلي مش عارف مين هيج عليه الدنيا فحول بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به طب ازاي هنعمل قال لك بإدخال ضده عليه وهو قاعد يسمع كده العجمي بتاع تلاقي واحد حمه بيك عند الإشارة ايه؟ ع- توك توك داخل في ودنه مش صو- مش صوت السماعة لا سبحان الله أحيانا تحس يا جماعة في واحد كده تحس إن هو مشغل سماعات في العربية بتاعته عشان يحقق قول الله ليفجر أمامه هو مش عاوز يبقى المعصية على قده لا عاوز الشارع كله يضرب يقول إما بإدخال ضده عليه أو بتهويل ذلك وتعظيمه يا عم ده عادية خالص أنت فهمت إيه يعني وإفهامه أن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه فمثلا يجي يقرأ يسمع مثلا في قليل من الليل ما يهجعون يو احنا فين وعب... ولا مثلا يقرأ يسمع عن عباد الرحمن يبيتون لربهم يا عم انت فين وهم فين يا عم الموضوع ده كبير الآية دي بتتكلم على عبيدة بن الجراح انت انت انت, انت ابن الجراح انت اسمك انت عندك عيل اسمه عبيدة اصلا ما عندكش حد اسمه عبيدة وبعدين انت الآية ديت مش بتاعتك الآية دي بتاعت مين؟ بتاعت أسماء بنت أبي بكر هي دي اللي كانت تقف هي وعائشة رضي الله عنها هم اللي يقرأوا الآيات دي انت هتدنك واقفة كده تقولي فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء لا دي بتاعت ناس بتقيم الليل طب ما انا هقيم الليل انت فين ده هم كانوا بيقيموا من الساعة تسعة بيقيموا تسعة واول ما الفجر ياذن يعيطوا ان ال ان ال ان المواعيد ما ما ما, ما لحقت مش لحقت تتغ- تتغدى في ال- وتغدي روحها فيبدا يفهموا ان هذا امر قد حيل بين النفوس وبين فلا سبيل لها اليه انفع تنفق في سبيل الله يا حبيبي الايه دي بتاعت ابو بكر طب انت ما انت عاوز تقلد هتقلد ابو بكر ازاي انت انت شفت النبي ابو بكر ده حبيبي كان ليل نهار مع النبي انت بقى هتعملها ازاي مش هتقدر هتعرف تعمل زي عبد الرحمن بن عوف مش هتعرف عبد الرحمن بن عوف اصلا كان تاجر وبيعرف يتاجر وانت عارف اصلا قواعد الاستثمار بتاعت عبد الرحمن بن عوف ما انت اهم حاجه عندك الجامع مش في دماغك الدنيا وعمرانها مش ربنا قال لك آه، جعل في الارض خليفه انت نايم انت واستعماركم فيها هتعمل ايه في العمران ها انت مشغول جدا قاعد عمال تراجع سوره الرحمن طب وعمران البلد من للامه الغرقى مين هيحمي الامه من لل- لليتامى طب ما يا عم من اليتامى انا هروح اعمل حاجه لليتامى لا ما تع- روح ادرس علم الفلك ده هينفع اليتامى صدقني زي ما بقول لك كده ليه يمكن تلاقي في كوكب من الكواكب ان في كوكب امن تاخد العيال دي وتطلع فوق فدايما ايه يجيبوا في الحته ديت طيب لو لقاك سرحان ومركز جدا جدا يدنه يشتتك يقول لك اسال الشيخ قول له هو ابن القيم فاهم الكلام ده ازاي إيه ابن القيم ده فاهم الكلام ده ازاي يبدا يجاوبك ويسيب كلامي بس هو مش هيعمل كده وافهموا ان هذا امر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها اليه وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به يا عم ده تقيل قوي على فكره بقى اقول لك على حاجه الدرس ده اصلا تقيل واستطراده اتقل وعم بص يا عم شيء ما, ما, ما تكبرهاش على نفسك استعذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص وسيبك من الكلام ده وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به ونحو ذلك عرفت بقى ليه هو كل شويه يقول لك وسواس قهري لا وسواس قهري ولا حاجه شفت الكلام اللي هو بقى هو ده اللي بيحصل لي في الوضوء والصلاه بس هو ده اللي بيحصل لي خلي بالك انت مالكيش دعوه بالكلام ده الكلام ده ايه هو ده بيتكلم معناه احنا كده كده اصلا الحمد لله احنا في منزله تانية اللهم لك الحمد احنا بنتوضى بالنص ساعه وبنقرا الفاتحه في ساعه الا ربع احنا مالناش دعوه بالكلام اللي هو بيقوله هو بيتكلم مع مين مع اللي ما بيصلوش احنا الدنيا رايقه معانا خلاص انت صليت الفجر لا طبعا احنا مكملين هو الفجر اللي ات- اللي اتصلى ده هو هو انت فاكر ان انت صليتي صح انت عارفه اصلا في التشهد انت نسيتي تقولي ايه الطيبات لا انا قلتها قلتيها امتى انت قلتي الطيبه مش قلتي الطيبات نسيتي الالف والتاء وطلعتي آه، حرف كذا مكان كذا انصحك سيبي الدرس قومي اسمعي قومي صلي قومي صلي على فكره وقت الشروق هيفوتك على فكره فاتك عارفه فاتك ليه لان هو لو احبك كان جعلك تدركي الحاجات دي كلها طب وبعدين معاك لا ما فيش اي حاجه انا وراك لغايه ما ايه اورطك سبحان الله وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به ونحو ذلك واما بارخاصه على النفوس وان الاشتغال ينبغي ان يكون بما هو اعلى عند الناس واعز عليهم وإما بإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال يا عم الحاج درس إيه اللي جاي تقول عليه ولا إنفاق إيه يعني إرخاصه على النفوس على فكرة إنك تدعي للفقير أحسن ما تديله فلوس في إيده مش ممكن لو اديته فلوس في إيده يشرب بيها سجاير ولو شرب بيها سجاير يدمنها ولو أدمنها تبقى أنت اللي أعنته عليها ولو انت اعنته عليها تيجي يوم القيامة تحمل أوزاره لكن عما تدعي له بالهداية والرزق الحلال هو ده الخير فإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم أنا استفدت إيه يا عم أنا قرأت الصفحتين أو ثلاثة أو الأربع صفحات أو نص جزء كل يوم قبل ما أنزل الشغل استفدت إيه؟ ضيعت مذاكرتك وضيعت الطب وضيعت الهندسة وأديك داخلة المادة مفيش خالص وإما بإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم كان في حد من أقاربي يمزح معي عمالين قاعد مع الشباب كده في المسجد بعد الفجر فقول لي يا ابني يا ابني الشباب دول بعد الدرس في واحد منهم ما يديك جنيه تجيب بيه بسكوت لابنك في حد فيجي في الاخر خلاص هيجي في يوم من الايام يديك حاجه فانا اضحك فهو يا ابني انشغل بالحاجه اللي هتعود عليك الناس دي مش هتنفع مش هتنفعك فانشغل باللي اعز عليك واغرب سبحان الله يقول وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر وأما الحق فهو مهجور إحنا فين واللي بيلبسوا الحجاب فين على فكرة أنت الوحيدة اللي في إعدادي دلوقتي محجبة أنت الوحيدة وعلى فكرة هي لابسة هي أصلا عاملة أشارب ومنزهرة منها قصتين والشيطان داخل يقول لها ايه كمان كمان مش عاجبه اللقطه دي شوف شوف شوف شوف كل زمايلك وبعدين انت اسمك ايه جنى شايفه جنى جنى دي يعني ايه جنى الجنتين صح لا هي دنا وجنى دي يعني الجنه جنى ديت يعني الجنان جنى ديت يعني الجنان مش الجنان ف إذا إنه يسحبها يسحبها يسحبها يسحبها وبعدين أنت أصلا أنت رقيقة القلب وأنت بتحب ربنا وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت فمش هتيجي من الحاجة دي وبعدين أنت هتدنك غريبة أنت هتدنك الغريبة وسطهم على فكرة الكلام ده بينفر على فكرة مش حاجة كويسة تبقى اسمك فاطمة وأنت الوحيدة المحجبة أصلا اسمك أصلا غريب وسطيهم خلاص لان الجيل بتاعك كله ما عادش فيه فاطمه فانت ازاي تبقى اسمك فاطمه في واحده اسمها عائشه وعلى فكره مش في المحافظه بتاعتك في محافظه تانية ورزان متضايقه جدا جدا من اسلوبك وبتقول ان كانت كل البنات هتلتزم وكلهم كانوا هيلبسوا النقاب امبارح كلهم كانوا لابسين قط وبشعرهم وكانوا هيلبسوا النقاب امبارح لولا شافوكي وانت داخله بتقولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و... ومش عجبوك ان منهم واحده على واحده ضحكت واتريقت عليكي فانت اتضايقتي هما بقى الموقف ده خلوهم ينفروا من دين الله فبطلي بقى تنفري الناس عن دين الله وربنا رب قلوب على فكرة والله محبة ومش كل حاجة الصلاة أهم حاجة الصلة طالما صلتك بالله عالية خلاص حتى لو ما صليتيش وعلى فكرة الجنة دي مش بتاعت باباكي ومامتك الجنة دي بتاعت ربنا بتاعتنا كلنا فبيقول لك ايه ان الشيطان يبدا يقول لهم ايه واما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوه خلي بالك بقى انت ممكن ما تخشيش الامتحان عشان انت منتقبه على فكره انت ممكن اصلا يمنعوك من التعيين عشان لحيتك طب يا سيدي هذبها انا مش بقول لك احلقها هذبها طب انت انت عاجبك اصلا الشعر على فكره الاحناف بيقولوا كذا على فكره الملكيه بيقولوا كذا اه انت من الناس اللي اتعلموا على ايد الشيخ بتاع الراي الواحد بك الله دايما يا اخي انا بدعي لك في السحر ان ربنا يجبر قلبك اللي كسروه بالمذاهب الفقهيه القديمه وحملوك على ليه على الكلام الواحد ده خفف لحيتك على فكره في بنات كتير كانوا هيلتزم وحبوا الدين لكن لما شافوا الشعارات ديت المتفرقه في شعرك قلبهم انقبض لما شافوا شعر لحيتك بعضه ملفوف كده قالوا ياه لا صعب قوي دين ربنا يكون كده بقى ربنا اسمه الجميل وربنا المحسن واللي اتقن كل شيء يا اخي ربنا يا اخي علمنا الاتقان في صنعته يا اخي هذب لحيتك مش كده يروح المسكين ايه مدخل المقص وبعدين الشيطان يقول له ايوه كده بقت ايه دلوقتي دون القبضه اه اه بس يبقى لو حته صغيره على فكره في شعره كده ورا ورا ورا خالص عند الودن دي اللي عند الودن دي طويله شويه يروح واخدها من الودن فيروح مقصرها يقول له ايه ده ده بتاعه الودن دي قصرت عن الباقي لا هات الباقي كله والتجربه الشيطان بيقول لاصحابه التجربه علمتنا لو المقص دخل في اللحيه هيجيب اخرها بس الموضوع موضوع وقت خطوه خطوه احنا مش عاوزينه يحلقها كامل لا يحلقها كامل لا يا جماعه احنا مش عاوزين الفجور ده اهدوا تدرج تدرج على فكرة انت بتلمح وفي قول فعلا بيقول كده يا عم اهدى بس خلينا نتكلم على الشيطان احنا مش جبنا مش جبنا سيرته خالص يقول واما الحق الشيطان يقول له واما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوه معرض نفسه للعداوه والرابح بين الناس اولى بالايثار ونحو ذلك فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه عاوزين نطلعه من الحق ازاي مش هتفرق بص يا جماعه الشيطان ده عامل يعني واحد راكب عربيه آه، عربيه تريلا العربيه الكبيره دي عارفين عربيه بس اللي بتشيل كونتينر اللي هي الضخمه دي وانت مسكين معاك عربيه صغيره كده فيت ايطالي الم- المضغوطه الصغننه دي هو بقى العربيه دي مش تفرق يوقعك يمين يوقعك في الترعه يوقعك شمال تنزل في الصحراء اهم حاجه يوقعك من على الطريق مش يفرق يخبطك يمين ولا شمال وممكن على طول يخبطك واحده قدام تلبس في النفق مش فارق معاه المهم انك تسيب السكه فهو بيقول ايه فتدخل فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه اديله القالب اللي يخف عليه هو اقول لك اصل ده اخ وطالب علم خش له لا اقول له تعالى تعالى نشوف ال تعالى نشوف ابن حزم بيقول ايه هات المحلى هات المحلى ونفتح الكتاب ونقعد اديها احنا ري... احنا طلبة علم خلاص انت منتقبة اه بس احنا احنا إحنا هنسمع غير للمنتقبات لا طبعا عاوزين منتقبة ومعاها قراءات كمان خلاص ويا سلام بقى لو معاها الدين وبتدي اربع سنين بس ارشق هنا هات ال- ال- الكلام ده ده ده اللي يجيبك اه نخش في الباب ده احنا مش هنتعبك هنجيب لك اصل الشيطان يا جماعه عنده للكل في قصه برسيس العابد لما ش... اظن الامام احمد او ابن كثير في البدايه والنهايه كان بيحكي اللي برسيس العابد ده اللي راح له مين شيطان متخصص بطلبه العلم والعباد مع هو بس هي ملفات اللي بيجيب بتاع الادمان واحد واللي بيجيب الاخت واحد تاني ما انما مش هيروح لده هو بتاع الاخت يبقى هيخش لك بالسبحه واللحيه ومش يتكلم معاك لا يخش لك بلحيه عادي جدا وبتنقط ميه وهي هتخش لك بنقاب ايه عمرك ما شفتيه نقاب ايراني ايه يعني حجاب ايراني متين يقول ابن القيم فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس وال- كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس يا أخي اتقي الله خليك في نفسك يا أخي انتوا عارفين الجماعة دول واحد بيعمل منكر في الشارع فتنصحه بنصيحه كويسه فتلاقي واحد يقول لك يا اخي اتقي الله خليك في نفسك اصلا اللي قال لك اتقي الله خليك في نفسك هو ما كانش في نفسه وهو ما اتقاش الله وسكت جاي برضه يتكلم معايا طب ما تخليك انت برضه في نفسك وتسكت وتسيبني لا هو الشيطان ملبسه التناقض ويبقى شكلهم وحش جدا يعني لو شاف نفسه في مرايه وواحد جاب له المقطع اللي قبله والمقطع اللي بعده هتلاقي يعني هتلاقيه مثلا لو واحد جاب له كده يوم في حياة ايه في حياة واحد ايه آه آه من الناس الطيبة دي هيلاقيه امبارح بيتخانق جدا على اللي ساب كيس الزبالة جنب البيت بتاعه او ركن العربية مكانه وقاعد واتخانق وبتاع ودوشة وبتاع فتيجي تقول له يا اخي اتق الله مش كده يعني ايه المشكلة يعني يا اخي شيل ال- ال- الحاجة دي وتلاقيه هو اللي بيشير وبيتكلم لما في اخت ولا اخ من اهل الاستقامه وقع في معصيه مسكوا واحد مثلا في الصعيد ولا واحد في البحري ولا واحد في ابلي ولا واحد بره البلد الطاهره المباركه دي آم، سرق فلوس الناس يقول لك شوف هم كلهم كده وانا قلت خلي بالكم ما تدوش فلوسكم لاي جمعيه والكلام ده كله طب بتلاقي واحده بقى يعني ايه كاسيه عاريه وقعت في ذنب يا اخي استروا على الناس يا اخي يا أخي لعلها أبرك عند الله من ألف لحية وألف نقاب تلاقيه يمسك الخطاب ده مع ناس والخطاب التاني تشريح صلقوكم بألسنة حداد عشان تعرف إن هي مش قيمة عنده هي دي مش قيمة هو ده غل وحقد على آه، أهل الإسلام أنا لا لا لا وأهل الاستقامة خلينا أكون أكثر دقة على أهل الاستقامة غل وحقد تشوف واحدة منتقبة عملت حاجة تتكلم بطريقة ذبح طب بتلاقي واحدة يعني لابسة فوق الركبة عملت غلط يا جماعة استروها ومحدش ه- مش عارف ايه والكلام ده كله والقصة دي كلها نسأل الله العفو والعافية يقول وإن شئت ف كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يط- يطيق يا أخي أنت تعرض نفسك للبلاء ليه يا أخي يمكن مش عارف إيه وإلقاء الفتن بين الناس ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب بما وصف به نفسه ووصف به رسوله في قالب التشبيه نسأل الله العفو والعافية يعني الجماعة اللي بيقعوا بقى فين في موضوع الأسماء والصفات وإن هم الناس اللي ممكن ما يكو ي- يلبسوا على الناس امر آه، اسماء الله وصفاته وازاي ن- نفهم الاسماء والصفات خلونا نقف هنا ونكتفي بما قاله ابن القيم اسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم بعض الناس هيجي يقول لك طب وبعدين واخرتها واحنا رايحين فين والله الامر بسيط الأمر يسير جدا جدا الموضوع بسيط خالص أيسر هو ده شوف الشيطان ده ربنا مكنه من الحاجات دي كلها ومكنك إنك إزاي تقفل الباب ده عليه أصل إحنا بنحكيه ده نقول لك إيه إزاي الشيطان بيدخل البيت وإزاي يسرق وإزاي يعمل ولو دخل المطبخ هياكل ال- الحاجة اللي جوه وهيفتح التلاجة وهيفتح الديب فريزر وممكن ي- مش عارف يأذي كذا وممكن ي- يعمل لك آه، يحط سم في الاكل ويحط مش عارف ايه والكلام ده كله ولو دخل فتح الخزنه هيعمل كذا امال احكي لك كل اللي الشيطان ممكن يعمله او الحرامي اللي ممكن يعمله جوه لو دخل البيت طب قلت لي والحل اقول لك ايه اقفل باب الحديد بس البوابه الحديد لو قفلتها الموضوع انتهى لكن انا بقول لك ايه عما الباب الحديد بيتفتح والحرامي بيدخل بقول لك الشيطان هيعمل ايه جوه بقى او الحرامي هيعمل ايه جوه هيعمل ايه في اوضه النوم وهيعمل ايه في الفلوس وهيعمل ايه في الكتب وهيعمل ايه في المطبخ وهيعمل ايه في كذا وهيعمل ايه في كذا وهيعمل ايه في كذا وهيعمل ايه في كذا فايه هو الباب الحديد طيب مجملا ولسه في تفاصيل مجملا هو اذكارك الاذكار بقلب حاضر بس بس اذكار الصباح والمساء تركز فيها واستعاذتك وردك بالايه بالقران تركز في الابواب دي بهدوء تام ان شاء الله باذن الله هتلاقي الجرعه ديت مع الوقت الموضوع انتهى انتهى يعني انتهى لكن طول ما الابواب دي سايب الباب مفتوح سايب الباب مفتوح ع- باب الجنينه مفتوح وباب الفيلا مفتوح وفاتح لي الشبابيك وفاتح لي كل مش عارف ايه والتكييفات كلها الشبابيك بتاعتها كمان مفتوح وابواب الاوض كلها مفتوحه وتيجي تقول لي ده الدنيا جوه بقت فوضى ما ايه اللي فوضها وايه اللي ضيعها الابواب مفتوحه ربنا يسترنا واياكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام وجزاكم الله خيرا